السلام عليكم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له ولا عد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة ربه فأدى الأمانة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة ومحى به الضلالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد في حديث عجيب رجل البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل جملة الأخيرة مرة أخرى قال وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل الله تبارك وتعالى أحب شيء إليه أن يقيم العذر أن يقيم الحجة على العباد حتى لا يبقى لأحد عذرا حتى إذا حاسب الناس يوم القيامة فأدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار لم يجد أحد عذرا حقيقيا يحتج به على ربه يعني يوم القيامة مش هتلاقي مفيش لن تجد مخلوق يوم القيامة له عذر له حجة يحتج بها على ربنا عشان ساعتها ما يستحقش النار لا سيعرف يقينا هو وكل من في أرض المحشر أن هذا العبد لما دخل النار لما استوجب النار ما كانش له حجة ملوش عذر عشان كده حديث شهير جدا كلنا نحفظه لكن في سياقه في بعض الجمل جميلة جدا حديث البطاقة تعرفونه البطاقة الرجل اللي هو يعني له يوم القيامة 99 سجل معاصي أنا عمال أتخيل كده 99 كتاب السجل منها مد البصر خبر أبيض مد البصر اقف انت في الصحراء كده وانظر بعينيك لترى ما الذي يرد طرفك ما شاء الله الراجل ده بقى له 99 كتاب مليانين سيئات ومعاصي بلاوي ويوقف هذا العبد بين يدي ربه وسيده يسأله فربنا يقول له ايه يقول له أتنكر من هذا شيئا اللي في الكتب دي انت مقر أتنكر من هذا شيئا فالعبد يقول لها يقول له أظلمتك كتبت الحافظون حد من الملائكة اللي كتبوا عليك ظلموك في سيئة مثلا يقول له لا يا رب السؤال الثالث بقى ألك عذر ألك عذر انت عملت السيئات دي كلها 99 سجل مليانين معاصي عندك عذر ليه ليه عملت ده كله هل عندك عذر تعتذر به بين يدي الآن فالعبد يقول لا يا رب فربنا يقول له بلى إن لك عندنا حسنة فيخرج له بطاقة فيها الشهادتين كما تعرفون فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات فيدخل العبد الجنة اللهم اختم لنا بالجنة يا رب العالمين الشاهد أنا جاي النهارده أتكلم على مسألة خطيرة جدا جدا إن كتير جدا مننا سواء كانوا شباب بنات رجال كبار ترى مفرط في الطاعة الطاعة دي ممكن تبقى فرض عين عليه أو من فروض الكفايات اللي وجبت على الأمة وتجده عاجز ساكت ما بيعملش حاجة بطال أو تجده يفعل معاصي معينة أو تجدها مصر على بعض المعاصي المعينة فرق كبير جدا بين واحد يقول لك أنا والله مقصر أنا فعلا أنا اللي مفرط أنا اللي بضعف أنا أنا أنا ما تعملش كده ليه يا فلان أنا هعمل إيه بس أنا ضعيف والله أنا تعبان يعني ادعي لي أنا واحد تاني يستخرج أعذار يطلع أعذار لنفسه عشان يسكت الإيمان الذي في قلبه هذا الوازع الإيماني اللي في قلبه هو عايز يموته فيعمل إيه يختلق أعذار حتى يتفلت بها من أداء الواجبات أو حتى يعتذر بها أمام الناس في الوقوع في المعاصي يعني مثلا الفترة اللي فاتت تأتينا رسائل كثيرة جدا من بعض الناس اللي وقعوا في العشق المحرم والم- والم- والعلاقات المحرمة أسأله أقول له هو أنت متجوز ولا لسه متجوزتش؟ لا متجوز متجوز وعلى علاقة محرمة طب ليه؟ يقول لي أعمل إيه؟ عندنا في البيت جفاف عاطفي جفاف عاطفي يعني إيه؟ أهو العلاقة بينه وبين مراتي فاترة فيعتذر بهذا العذر ويحتج به حتى يذهب فيقيم علاقة محرمة مع امرأة أخرى هو ده يا إخوانا عذر أنا بقى النهاردة على هذه الشاكلة نتكلم عن جزئية هل فعلا أنت معذور هذا الأخ الكريم الأخت الكريمة الأب الكريم الأم الكريمة اللي لسه إلى الآن عمال يتحجج بأعذار يقنع نفسه ويقنع غيره بيها أنا عايز النهاردة أقف وقفة مع نفسي وتقف وقفة مع نفسك ومع نفسك وتقول فعلا هل أنت فعلا معذور أم أنك لست معذورا خد القاعدة الأولى بقى هذه قاعدة مهمة جدا إيه هي إن ربنا سبحانه وتعالى عمره سبحانه وتعالى ما كلف العباد بتكليف إلا وهذا التكليف في مقدور الناس احفظ دي كويس قوي جدا مفيش أمر رباني أو نهي رباني في الشريعة في القرآن والسنة الله كلفك بيه إنك تفعله أو حرمه عليك إنك ما تفعلوش إلا وربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه بمقدورك أنت كفرد أو كلف به الأمة إن الأمة مقدور تقدر عليه كأمة أن تفعله هذا في طاقتك الله تعالى لما كلفنا خمس صلوات خمس صلوات في مواقيت معروفة محددة إن الصلاة كانت ها كتابا إيه موقوتا لما حط ميعاد الفجر الساعة خمسة دلوقتي في الشتاء الله يعلم لما كلفك أنك تقدر على ذلك تقدر على ذلك إيه بهذه القدرة التي فيك بالمسؤوليات المنوطة بيك ربنا كان عارف أنك هتشتغل وتصرف على عيالك أو عندك جامعة أو أو أيا كان القصة وأن عليك تكاليف أخرى وأعباء أخرى ومع ذلك هو هو كلفك أنك إيه أنك تقوم الساعة خمسة تصلي كان هذا في مقدورك نعم ربنا عز وجل كان يعلم أنه سيوجد في هذه السنة في هذه الأيام أفلام وكليبات وإنترنت وشبكات مفتوحة ونساء متبرجات ومع ذلك كلفك أن تغض بصرك كان عارف ربنا سبحانه وتعالى إنك تقدر على دي وإلا لو إنك ما تقدرش وربنا قال لك اعمل يبقى ربنا كلفك بما إيه بما لا تستطيع ينفع يا إخوانا ربنا عز وجل قال في القرآن إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الآية الثانية إلا ما آتاها اسمع الآية الجميلة بقى الثانية في سورة الأعراف إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة عجيب قوي القرآن القرآن ده وانت بتقرأه كده مش كلام كده لا ربنا حط كل آية كل كلمة كل حرف له قصد له علة الآية تانية اهو والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون تعال نشوف معانا كده احذف الجملة دي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون المعنى ماشي ولا مش ماشي معنى ماشي ولا مش ماشي معنى ماشي ليه اتحطت الجملة دي لا نكلف نفسا إلا وسعها ربنا بيعلمك بيقول لك خلي بالك أنا لما كلفتك إنك تؤمن في وسط عالم دلوقتي يعج بالإلحاد يعج بالعلمانية يعج بالوثنية عالم يحارب الدين في كل حتة ربنا كان عارف إنك تقدر تؤمن تقدر لما كلفك بالصالحات كان عارف انك تقدر تبقى صالح لما نهاك عن الرشوة عارف ان ده بمقدورك لما كلفك بأي أمر من الأوامر أو نهاك عن أي شيء من النواهي كان يعلم أنك تقدر لا نكلف نفسا إلا وسعها دي قاعدة مهمة جدا هنعرفها ليه عشان نرد على الجماعة اللي بيعتذر يقولوا أنا مش قادر طيب القاعدة الثانية اعلم بقى يقينا أن هناك فرق بين عبد معذور شرعا وعبد واهم للعذر عندنا صنفين من الناس واحد فعلا معذور والتاني متوهم انه معذور متوهم الاولاني يعني ايه معذور يعني ايه يعني عبد ربنا كلفه ثم اصيب هذا العبد بشيء خارج الحدود البشرية جعلته لا يطيق كان يكون سليما ثم اصبح ايه مريضا فاصبح ايه عاجزا هو الآلة عنده غير كاملة الآلة آلة التكليف غير كاملة فهذا اسمه ايه اسمه معذور زي المسافر واحد مثلا كان بيصلي صلوات الأربعة أربعة في الحضر ثم سافر السفر عذر فربنا عز وجل لأجل هذا العذر عمل ايه خلاص رفع عنه بعض الأشياء عشان كده من فضل الله تبارك وتعالى على على هذه الأمة أن العبد المعذور حقيقة فعلا اللي فعلا معذور بجد الله تعالى يعطيه الأجر كاملا بل يعطيه أجر من يفعل ذات الفعل مع أنه لم يحدث له نفس المشقة سبحان الله عندنا حديث جميل جدا النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج في غزوة تبوك وهو في الطريق مع الصحابة قال لهم كلام خطير قوي قال إن بالمدينة أقوام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر تاني كده إن بالمدينة تبوك دي النهاردة النهاردة هنعرف تبوك دي خطيرة جدا تبوك دي كانت يعني ممحصة للم- للفريق المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة بعد ما خرجوا بقى تبوك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم جاله خبر ان الروم الروم بتعد العدة عشان يجوا على المدينة ينهوا الإسلام والمسلمين تخيل بقى لو سمعها كده في المدينة بعد معارك شتى مع الكفار كفار العرب وربنا نصروا عليهم فجأة يجيله الخبر ده ان بتوع الروم بيعدوا جيش الروم بقى تخيل بيعدوا جيش عرمرم وجايين على المدينة عشان يخلصوا على المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ قرار انه يطلع هو بالجيش المسلم يحارب الروم وما يستنهمش يقولوا حد المدينة الصحابة فقر شديد مش بس كده حرب شديد مش بس كده والثمر على النخل خلاص يعني قرب على الجزاز على القطع والايه والحصاد والصحابة اغلبهم مستنيين الموسم هياخدوا الثمر ده يبيعوه ويعيشوا منه طول السنة لكن الامر ايه يلا يا خيل الله اركبي حصل بقى اللي حصل بدأ بعض الناس تيجي تقول يا رسول الله انا مش جاي معاك مش جاي معايا ليه عندي عذر انا معذور سيبني بعد اذنك انا مش هاجي معاك انا معذور ويختلقون الايه المعاذير في هذه الغزوه طيب النبي صلى بقى بعد ما خرج الصحابه وراحوا هم في الطريق كده بيقول لهم ان بالمدينه لرجال او اقواما بالمدينه قاعدين في المدينه ما سرتم مسيرا في الحر ده اهو والشده دي ده انا سايب الحديقه بتاعتي مليانه ثمر هيبوظ والجو ولع نار وحر وفقر شديد وخوف رايحين نحارب الروم اكبر قوه يومئذ على الارض ان بالمدينه لرجالا او اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شركوكم في الاجر يبقى انا انا راكب الخيل بتاعي ولا الفرس ولا الناقه ولا ماشي على رجلي والتاني نايم في البيت بتاعه على سريره ونفس الأجر قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة طب ازاي قال حبسهم العذر حبسهم العذر العذر الحقيقي فعلا الناس دول معذورين كما سنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى عشان كده في حديث جميل جدا جدا جدا يقول صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر واحد كان متعود يصوم اثنين وخميس ما شاء الله لا يترك ذلك ومتعود أو متعود كل يوم بالليل بيصلي نص ساعة ساعة ولا حاجة أو متعود يقعد في المسجد فترة طويلة يصلي فيه أو كل الجماعة لا يتركها إطلاقا وفجأة ابتلاه الله تعالى بمرض مقعد الدكتور قال له مفيش صيام لا مفيش صيام أصوم عندك السكر مشكلة كبيرة جدا ده أنا بصوم اثنين وخميس وحياتي في الصيام مفيش صيام الراجل ده عاش 30 سنة بيصوم وعاش 30 سنة ما بيصومش 30 سنة صوام ما شاء الله ويحافظ على الصيام أو يحافظ على القيام أو يحافظ على الجماعة أي كانت الطاعة يعني وفجأة جاله عذر فعلا حقيقي أعاقه عن الاستمرار في هذه الطاعة بقاش قادر خلاص أقعده يقول إذا مرض العبد حديث شريف حديث صحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما ينكتب له في الصحف بتاعته ان هو ايه ما صامش 30 سنة صام كام 60 سنة ده ما صامش يا مولانا المشكلة هنا فين انه عنده عذر بس عذر ايه حقيقي فعلا معذور ينكتب له ان هو صلى الجماعة 60 سنة صلى قيام الليل 60 سنة ايه اللي منعه العذر الحقيقي عشان كده حديث ايضا جميل في نفس المعنى بس رائع يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة شوف اللفظ النبوي إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إليه حتى يصح يعني أو يموت فيقعد العبد ده ما يجلس ما شاء الله له أن يجلس يكتب له في حسناته في سجل حسناته مثل ما كان يعمل تماما بتمام ليه؟ لأنه ما منعه عن الطاعة إلا العذر الحقيقي مش اللي هو بيختلق عذر النهاردة بقى تعالوا نعيش واقعتين حدثتا أيام نبينا صلى الله عليه وسلم بتتكلم بالضبط عن الواقع بتاعنا النهاردة نحن الآن في واقع مر نحن الآن في واقع مر الواقع بيقول إيه ان القابض على دينه كالقابض على الجمر وان تدينك مستهدف محليا واقليميا ودوليا وانت الهدف والخطة معمولة عشانك انت عشان انت تضيع ودين ربنا بينقص كل يوم ويحارب كل يوم والناس النهاردة أكثرهم يتخلى كما تخلى من تخلى قبل ذلك تعالوا بقى نعيش قصة ونعرف ايه اللي حصل في الصف المؤمن اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مين فيهم فعلا وقف ومين كان عنده عذر حقيقي ومين اخترع الاعذار زي ما النهارده كتير جدا مننا بيخترع الاعذار تقول له يا فلان انت ليه ما التزمتش لحد دلوقتي ابويا يا عم الشيخ حطها في ابوه امي يا عم الشيخ الشغل يا عم الشيخ الصحبه يا عم الشيخ انا خايف يا عم الشيخ هيعملوا فيا ويسووا يا عم الشيخ يبدا يتكلم على اعذار اعذار اعذار كل واحد يخترع اعذار معينه يقنع نفسه ويقنع من حوله بها حتى يسكت الوازع الايماني عنده غزوه تبوك غزوه تبوك دي اقرا النهارده نفسي النهارده ما تنامش الا بعد ما تسمع او تقرا سوره التوبه السوره المسماه بالفاضحه الكاشفه الصورة دي فاضحة فاضحة الأمثال كتير جدا ممن يدعون الالتزام ويدعون نصرة الدين ويدعون ان هم واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصورة دي فضحت ناس كتير جدا الصحابة بيقولوا حتى ظننا أن الله سيسميهم بأسمائهم من كتر ما ربنا بيقول ومنهم ومنهم ومنهم فضيحة ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أزمة في أزمة بقول لكم جايين على المدينة هيقضوا على دولة الإسلام تقول لي بلح تمر تمر إيه بلح إيه ثمر إيه يلا لكن مين بقى اللي وقف معاه ومين اللي تخلف ومين اللي كان بيعيط نفسه يخرج تعالوا نشوف ربنا عز وجل بيقول ايه اسمع الايات الجميله ديت واتمنى القران ده ربنا قال ايه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أنذركم بالصحابة ومن بلغ اللي هم مين يحيى ربنا بيقول ايه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة اسمع بقى وسيحلفون بالله الحلفان عمره ما كان دليل صدق تقول له اخ بقول لك ايه احنا المسجد عايزين حد يأذن فيه والله يا شيخ ما اقدر والله عندي عذر ويقسم بالله عز وجل تقول له طيب احنا عايزين حد يعمل الشيء الفلاني لله عز وجل والله ما معايا والله ما استطيع والله يقول وسيحلفون بالله اسمع اول حاجة لو استطعنا لخرجنا معكم اول عذر هنا ايه العجز عدم الاستطاعة انا مش قادر انت فلان ما بتصليش الفجر ليه يا اخي انت 30 يوم في الشهر كم مرة صليت الفجر اسبوع مثلا طب وباقي ال- ال- الشهر فين والله يا شيخ مش بقدر لا استطيع أنت بتغضش بصرك ليه لا استطيع ليه بتلبسش حجابك لا استطيع ليه فلوسك في البنك لحد دلوقتي ما اقدرش يقول وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون هو كاذب في ايه ها في إيه؟ في قول ايه لو استطعنا لا خرجنا هو كذاب يقدر ولا ما يقدرش يقدر يقدر لكنه بيكذب مين يعلم الله عز وجل يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم لما جم دول يقولوا يا رسول الله معلش احنا مش قادرين بعد إذنك نقعد لهم اقعدوا فربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ثم وضع الميزان لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر احفظ ايه الفارق مين العبد اللي مش ممكن يقدم أعذار مين العبد اللي فعلا عنده قدرة على البذل على التضحية على العطاء هو الوصف اهو لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر واحد موقن بربنا موقن ان في جنة وفي نار أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر و... وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة الصادق في دعواه بيعمل ايه بيجهز نفسه بيعد نفسه يقول ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين المؤمنين قسمين قسم قائم وقسم قاعد انت في مين في مين من دول هل انت قائم لله تبارك وتعالى ما انت مع المتخلفين القاعدين يقول لو خرجوا فيكم الصنف ده بقى ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين أول عذر لا استطعنا التعلل بعدم القدرة إزاي بقى نرد على الفريق الأول بالقاعدة الأولى اللي هي بتقول إيه قاعدة بتقول لا تكليف إلا بمقدور عليه احفظ القاعدة دي ربنا لما كلف كان عارف انك تقدر عشان كده يقول اهل العلم اسمع القاعدة دي مفيش انسان ما يقدرش انما في انسان مش عاوز عشان كده ربنا قال ايه قال ولو ارادوا الخروج لاعدوا يبقى هما في الحقيقة ايه ارادوا ما ارادوش خلي بالك الجنة انا بقول انا عايز الجنة وكل البشر عايزين الجنة الا الجماعة الملحدين حتى اليهود والنصارى بيقولوا الكلام ده أسهل شيء في الدنيا الدعاوى لكن هل فعلا الإنسان ده صادق ولا مش صادق هي دي القصة الفرق فين الفرق في صدق النية عشان كده نعصم بيقول ايه في الحديث بيقول في الحديث اللي هو إنما الدنيا لأربعة نفر قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا واحد ربنا اداله علم وما ادالوش فلوس بص حواليه كده لقى في واحد ما شاء الله جواد كريم منفق قال ايه بقى قال صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله القيد هنا ايه إن هو ايه صادق النية فعلا صادق النية فعلا يريد ذلك يقول الثاني بقى قال تبارك وتعالى ورسوله التوبة ومنهم من يقول ائذن لي ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط في ناس تانية هتيجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنا مش هينفع أروح معاك المعركة دي يا رسول الله ليه يا عم أنا أخشى الفتنة طبعا ده بعض الناس بيتعلم اللسان الشرعي عشان يعرف يجادل بيه فيجيب له عذر ايه شرعي النبي صلى لما دخل على سيدنا علي وستنا فاطمة في ليلة من الليالي راح يزورهم بالليل كده فلهم نايمين في اللحاف بتاعهم بالليل فقال ألا تصليان الليل يعني صيام الليل ألا تصليان فقال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يا رسول الله إنما أنفسنا أنفسنا بيد الله تبارك وتعالى إن شاء أن يرسلها أرسلها أنا لما بنام روح عند مين أنا بقول لأخ من الإخوة أنت بتقومش الليل ليه ما بتصليش الفجر ليه أخ من الإخوة مرة بقول له لماذا لا تصلي الفجر اللي بص يا مولانا ليس في النوم تفريط هو ده بقى مصيبته سودة سودة ليه لأنه لما تعلم العلم اتعلم عشان يعمل إيه عشان يعتذر بيه ليس في النوم تفريط يا فالح كلام مش عارف يعني طب ما اللي علمنا ليس في النوم تفريط هو اللي قال ايه هو اللي امرك تصلي الفجر صح انت ما انتش عايز تصلي الفجر انت مستحل الموضوع ده بس كل يوم يقوم الساعه 7 ليه لانه عنده ميعاد الساعه 8 لازم يقوم بدري اشمعنى هنا ليس في النوم تفريط فسيدنا عثمان بيقول سيدنا علي الا تصليان قال له يا رسول الله انما انفسنا بيد الله تبارك وتعالى ان شاء ان يرسلها ايه ها ارسلها فولى وهو يضرب على فخذه مين نعم السلام وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان إيه أكثر شيء إيه جدلا طيب ده بقى جاي له كان في واحد اسمه الجد بن قيس فالنبي عليه السلام بيقول له يا جد بيقول له هل لك في جلاد بني الأصفر تطلع معانا الحرب رايحين نحارب الروم هل لك في جلاد يعني في قتال بني الأصفر فقال له ايه تأذن لي يا رسول الله ائذن لي مش عارف اجي معاك ليه يا عم قال له إني رجل أحب النساء وإني أخشى إن أنا رأيت بنات بني الأصفر أن أفتن قال له بقول لك إيه أنا راجل أصلا على اللطة أنا بحب النساء أروح معاك بقى ألاقي الإيه الشقراء والحمراء أنا مسلك في المدينة بالعافية انا مسلك في المدينه بشوف المنتقبات دول ما وماشي بالعافيه اروح فرنسا هو معنى الكلام كده قال له فاني رجل احب النساء واني اخشى ان انا رايت بنات بني الاصفر ان افتن فاعرض عنه وقال قد اذنت لك فانزل الله تعالى هذه الايه فيه ومنهم من يقول ائذن لي ولا انا خايف اتفتن الا في الفتنه ايه سقطوا هو اللي كلفك انك تطلع تجاهد مش عارف ان انت رجل وتميل للمرأة وكلفك تغض بصرك تقدر ولا ما تقدرش تقدر اذا انت لو رحت الجهاد وفتنت يبقى انت مفتون يبقى انت مفتون يعني مثلا واحد يقول لي انا مش هنزل اصلي الجماعه تاني ليه يا عم الشارع مليان متبرجات مش اخوانا افتن يعني هو اللي كلفك تنزل المسجد مش عارف ان الشارع فيه متبرجات يبقى سيادتك اللي مفتون واحد تقول له يا فلان في مسجد عندنا عايزين حد يصلي بالناس امام الراجل اللي بيصلي بالناس لا يحسن قراءة الفاتحة مولانا انا مفتون بموضوع السمعة والرياء ما اقدرش اعمل ايه يعني خلاص نسيب الامامة نسيب تعليم الناس نسيب الدعوة الى الله عز وجل بدعوة الخوف من فتنة الرياء الا في الفتنة ايه سقط ما اعمل ايه يا مولانا حافظ على نفسك صلح قلبك وخش صلي بالناس مش بقول لك خش صلي بالناس وسيب نفسك لا انا اقعد عالج في نيتي ويا رب اصلح نيتي كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون ايه له في الروايه الاخرى طلبنا العلم لغير الله ثم جاءت النيه بعد يبقى ما اجيش بقى اتعلل بهذه العله الفلوس مثلا المال فتنه ولا مش فتنه يا جماعه المال فتنه ولا مش فتنه فتنه من اعظم الفتن طيب واحد بيقول لي خلاص بقى ما الفتنة ينبغي على جميع المسلمين ان هم يسيبوا الايه يسيبوا المال سيبوا مين بقى لليهود
للماسونية لبني صهيون لأصحاب القنوات الفضائية يعربدون في الأمة مين قال كده ده أولى الناس إن هم يكون معهم الأموال أهل الديانة أهل الديانة واسأل ربك إن ربنا يحفظ قلبك واستعين بالله ولو أنت صدق ربنا هينجيك صح ولا مش صح اوعى تفكر إن ال- المفتون هيفتن بمئة ألف ومش هيفتن بالألف لا ده في واحد ما معهوش اللضة وإيه ومفتون ومفتون قصة قصة انت عاوز ايه قلبك فين اصلا ألا في الفتنة ايه سقط الثالث التعلل بالظروف المحيطة كتير جدا من اخواننا تقول له انت فين يا مولانا انت عارف الدنيا عاملة ازاي الدنيا لبش دلوقتي لبش لما الدنيا تهدى كده وتستقر ابقى اشتغل لله عز وجل طب يعني اسيب الدين يعني يقول لي شفت آه، اسلام البحيري طلع من السجن خلاص وهيطلع يبوظ الدنيا طب انت عملت ايه بقى يا سيادتك لا عمل اتكلم دلوقتي انت السكينه حاميه يا مولانا ما اقدرش اتكلم دلوقتي تعال نشوف كده الايه بتقول ايه قال تعالى فرح المخلفون يا يا الله اسمع الايه كده فرح حط ديت كده في دماغك عشان هنعوزها دلوقتي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله يعني لما قعدوا في المدينه قعدوا هم زعلانين ولا قعدوا هم مبسوطين مبسوط قوي ان هو ايه بعد عن المشكله ما هيروح هناك حرب وحر فخلاص عرف ينفد انا معذور بعد اذنك قال له اقعد فرحان موت عرف ينجو من النبي صلى الله عليه وسلم وقعد في المدينه قال وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا مش بس قال لنفسه ده خلاها اشاعه في بعض اخواننا مش بس مثبط نفسه لا ويثبط اخوانه المرجفون في المدينة المرجفون في المدينة الذين ينشرون بين الناس الأراجيف والتخويف قال وقالوا لا تنفروا في الحر حد جاي في الظروف دي امال انا جاي فين لما يجي الشتاء طب ما في البرد برضه يبقى خلاص احنا نعمل بقى معاد للجهاد لا نجاهد الا في الربيع مين قال كده انت عايز تجاهد امتى يعني متى تحفظ القرآن متى تحفظ السنة وتدافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى مين النهاردة اللي هيرد على العلمانيين وعلى الملحدين وعلى الشلل الفاشلة دي مين النهاردة خايفين من الإسلام بحري ده صرصار من ضمن الصراصير في- زيه مليون واحد فين بقى شبابنا لحد امتى عندنا مستهلكين يقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا بما كانوا يكسبون آيات جميلة جدا توضح بقى حال هؤلاء الناس قال تبارك وتعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله هما قرينان يا شباب لا يمكن لهذا الدين أن ينتصر إلا بالاثنين دول إيمان وجهاد بذل الجهد عمر ما إسرائيل هتزول بشوية حرائق افرح زي ما أنت عايز تفرح لكن فرحان وأنت قاعد هذا صنيع المفلسين هذا صنيع المفلسين لن يزول اليهود عن بيت المقدس إلا بإيه إلا بإيه إلا بالمفاوضات إلا بالجهاد لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول ها الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي ورائي تعال ف فايه فاقتله خلصانه ولا مش خلصانه خلصانه انت بقى مش قصتك القصه دي وخايف منها خلاص خليك بقى مع فيسبوك وبتوع ال- الحرايق ويا رب تنطر بنزين بنزين مين يا عم بنزين مين يا عم الحاج حاجه عجيبه جدا يقول واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك التعبير عجيب مش الفقراء يعني المفترض مين اللي بيعتذر الاعرج الفقير الاعمى صح دول هم عندهم اعذار اصلا لا استاذنك اولو الطول منهم اللي معاهم فلوس هم اللي بيعتذروا هم اللي بيقدموا الاعذار وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارف النفوس نوعين في نفوس تجول حول العرش اسمها النفوس الأبية وفي نفوس ساقطة خسيسة تجول حول الحش تقنع بالدون شكل الصحابة ما كانوا يقنعون أبدا بالدون يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها الأخ النهاردة أنت فين أنت إيه تمثل إيه أصلا في دينك إيه عدتك رضيت أن تكون بهذا الحال ما هي عدتك وأهبتك لمجابهة أعداء الله عز وجل يقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن اسمع بقى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم كانوا حاجة وثمانين واحد عندهم أعذار فأذن لهم وقعد حتى في فئة منهم من المنافقين حتى ما اعتذروش بجاح يا أخي بجاح وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم حطوا بقى القاعدة فين بقى العذر يا رب ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله دول فعلا معذورين ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا دول شوف بقى دول بقى اللي هم عندهم أعذار ومتضايقين مش فرحوا التاني قالوا ايه فرح المخلفون بايه بمقعدهم دول بقى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ده الفارق قلب, المعت... قلب صاحب العذر يحترق جالي مرة واحد هنا في المسجد راجل كبير في السن أصيب بمرض سكر متأخر كان عنده شوية في الكبد كده فأصبح كبد مع سكر الدكتور قال له هتصوم هتموت فجال الراجل في رمضان يقول لي انا كنت عند الدكتور امبارح ويعيط طب يا عم الحاج انا عايز بطل عياط عشان اسمع منك السؤال عند الدكتور امبارح وقال لي ويعيط يا عم الحاج الله يكرمك اسمع بس السؤال الراجل والله يا اخوانا بكاء مر انا مستغرب في الاخر سكته بالراحه اجمع منه راجل شايب يقول له يا عند الدكتور امبارح وعمري ما فطرت ولا يوم والدكتور يقول لي افطر ازاي افطر يا عم الشيخ ويعيط اهو ده بقى مثال حي قلبه فعلا يت- يتألم يعتصر يعتصر ان هو مش قادر يبذل انا فقير نفسي اطلع نفسي اعمل نفسي اقدم بس ضيق ذات اليد قال تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون الموقف الثاني بقى كان يوم الأحزاب الأحزاب ده بقى خطير يوم الأحزاب ده تخيل بقى الصحابة في المدينة برضه كفار قريش والقبائل العرب والأحباش تجمعوا حوالين المدينة وعايزين يقضوا يقضوا على الإسلام والمسلمين وحدث ما تعرفون الخندق حفر الخندق حوالين المدينة ودب الرعب في قلوب كثير من الصحابة ربنا عز وجل بيقول ايه إذ بلغت القلوب الايه الحناجر تخيل واحد قلبه هنا وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون و... وزلزلوا زلزالا شديدا تخيل بقى في الموقف العجيب ده بعض المنافقين بيقولوا كان محمد يعدنا عليه الصلاه والسلام كنوز كسرى وقيصر كان بيقول لنا ده احنا هيبقى زي الفل وهنغلب الروم ونغلب فارس ونجيب كنوزهم كمان وها نحن لا يستطيع احدنا ان يقضي بولته مش عارف اعمل حمام شك عنده شك في الموقف ده بقى والدنيا شوف مع معه جم مجموعة من الناس عايزين إيه يا عم قال تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا اسمع ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة العذر اهو ايه يا عم انت إيه؟ عايز تسيبنا ليه في الموقف ده تسيبنا ده كفار هنا واليهود هم هينقضوا العهد والدنيا صعبة لا ما اقدرش اكون معاك دلوقتي ليه اصل انا بيتي هناك في عوالي المدينة مكشوف اسيب عيالي اسيب مراتي لوحدهم ان بيوتنا عورة ربنا قال ايه وما هي بعورة إن يريدون إلا إيه إلا فرارا القصة إن هو عايز يهرب عايز ينفد بجلده مش عايز يواجه برضه المشكلة فينا يا مولانا منحن ده كله اللي بيقول أنا ما أقدرش واللي بيقول لا تفتني واللي بيقول لا تنفروا في الحر واللي بيقول إن بيوتنا عورة إيه ال- القضية الجامعة إيه السبب المشترك اسمع كده ربنا قال ايه ربنا حطها لنا برضه قال سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا القصة فين يا شباب والله العظيم ثم والله وتالله وبالله ما قدم أحد من هؤلاء عذرا غير حقيقي إلا حرصا على دنياه قصة ان هو حريص على دنيته حريص على نفسه حريص على شهواته ولذته عنده عبودية للذات بتاعته دي لنفسه دي عايز يستمتع وشاف ان هو لو قدم خطوة هيضحي لا ما يضحيش يضحي ليه لسه الايمان ضعيف ففي نفس الوقت ما هوش كافر ده هو في صف المؤمنين فيعمل ايه يقدم عذر عذر وهمي عشان يقنع نفسه وما اقنعش نفسه يقنع غيره هذا هو الفارق بين من بين من آمن بالله واليوم الآخر وبين من لا يزال متعلقا بدنياه وشهوته عشان كده في أول سورة التوبة ربنا قال إيه حط لنا ال- الأمر في أول السورة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها العلة هي بقى أحب أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اليهود ولا لهم قيمة أعداء الإسلام ولا لهم قيمة بس المشكلة فين كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن هو ده بقى ها ده هو ايه ها حب الدنيا إن يريدون إلا إيه إلا فرارا ربنا عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم عشان كده هناك فارق كبير بين من بين من يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من مين دول الصحابة وبين المنافق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين ليه الفجر وليه العشاء الاثنين دول شافوا النبي الاثنين دول سمعوا النبي عاشوا مع النبي خليك معايا قصة مش قصة ده شاف النبي لا الاثنين دول شافوا النبي عاشوا معاه شافوه بعينهم واستمتعوا بيه واحد مش قادر مع انه مريض ومعذور ينام في بيته بقى لا يكلم اصحابه تعالوا خدوني تعرف يعني ايه يهادى بين الرجلين يعني ايه يهادى مش قادر يمشي واحد شايله الناحيه دي وشايله الناحيه دي ماشي بيجر على الارض يجر على الارض حتى يقام في الصف ايه اللي جابك يا عم الحاج مش قادر مش قادر لا يستطيع وبين التاني الظهر الدنيا مكشوفه لو ما رحتش اقول له فين فلان مش ينفع العصر الدنيا مكشوفه المغرب الدنيا مكشوفة فرصة جت العشاء والايه طبعا زمان كانش في مصابيح ما حدش عارف مين جه ومين ايه ما جاش خلاص تيجي العشاء مش موجود صاحبنا ليه فجر فين مش موجود ده صادق هذا كذاب عشان كده لا عذر للأمة لا عذر للأمة في تخلفها عن الرياضة الأمة الإسلامية دي مطالبة أن تكون الأمة القائدة يا شباب ليس استعلاء وإنما هو التبوء للمنزلة التي بوأنا الله إياها العالم الآن يصلى بنار الكفار تراق الدماء في جنبات الدنيا لأن أصحاب القوة ظلمة مجرمين كانوا الأمريكان ولا الروس يتقاسموننا كالأيتام على موائد اللئام ده حصل امتى لما احنا تخلفنا احنا مش قادرين يا عم الشيخ كذب كذب مش قادرين دي ده عذر وهمي انا ما قدمتش اللي اقدر عليه انا بقول لك انا بعترف اهو انا لم اقدم الذي يجب علي كله لا ما قدمتش انا مقصر نعم مقصر ضيعت من عمري الكثير ضيعت من عمري الكثير وانتم ضيعتم تستطيعون أن تقدموا أكثر مما تقدمونه آلاف المرات لهذه الأمة هنا وخارج هذه البلاد الله تعالى لما كلف الأمة أنها تكون رائدة تكون رائدة في كل وقت هؤلاء الذين يموتون على الكفر في رقابنا نحن هذه الدماء التي تراق في دمائنا نحن نحن من قصرنا امتى يبقى فعلا لما نقدم كل اللي عد- اللي نقدر عليه نقول له يا رب نحن معذورين ساعتها بقى فعلا ربنا يبعث لنا سيدنا جبريل وميكائيل والملائكة يحرقوا اليهود حرب ويبقوا واقفين معانا في ظهرنا ويحاربوا معانا زي ما حاربوا مع مين مع الصحابة ليه قدمنا اللي عندنا بذلنا كل الوسع بذلنا ما بذلناش انا وانت بنبذل لدنيانا ألف في مليون مرة اكتر من دين ربنا سبحانه وتعالى كل اخ انت فين يقول لك المحل الشغل الزوجة العيال طب ودين ربنا بتاع مين يعني ما عندكش وقت عفوا كذاب تقعد كام ساعة على الفيسبوك تقعد كام ساعة على الفيسبوك كام ساعة بتلعب فيهم في الأسبوع كام ساعة نايم تقدر تعمل مليون حاجة ما بتعملهاش الأمة محتاجة عمل كل واحد مننا صغير وكبير بس المشكلة كل واحد ايه تخلى وقال لك أنا معذور لا ما انتش معذور ما انتش معذور الذل اللي الأمة بتعيشه الآن فرق كبير ما بين الاستعمار والقابلية للاستعمار احنا بقى عندنا قابلية للاستعمار فرق كبير بين الاستعباد والقابلية للاستعباد احنا بقى عندنا قابلية ان احنا نستعبد من اي خنزير بقى عندنا استعباد عشان كده بقينا سهل جدا ننتقل من عربيد الى عربيد عادي جدا لاننا لا نقاوم مش عندنا استعداد نضحي اصلا فعادي عشان كده ربنا عز وجل قال ايه قال ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم العذر اهو قالوا ايه معذورين يا رب كنا مستضعفين في الارض كذاب كذاب الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ايه دول مؤمنين بس عملوا ايه قعدوا في الارض هناك فاستجلبوا عليهم الاستضعاف فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا اه دول بقى اللي عندهم عذر الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو إيه أن يعفو عنهم طيب خد بقى القاعدة ديت معاك الأخ اللي عنده عذر فعلا وعذر حقيقي وبيتخلف بالعذر ده عن الطاعة أو عن فرض الكفاية اللي ربنا أوجبه عليه اوعى تفكر انك انت لما اصبح عندك عذر ان انت كده مية مية لا لا آية مرعبة جدا آية مرعبة جدا في سورة النور الآية بتقول ايه قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع خليك معايا كده أمر جامع يعني ايه يعني هو اصلا جمع الصحابة قال لهم الآن في احنا في أزمة دلوقتي يقول الصحابة احنا في أزمة في مشكلة زي خندق زي تبوك زي أزمة في المدينة محدش يمشي طيب وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه مش تمشي لوحدك كده لا تروح له الأول ممكن أستأذن طيب إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك تأمل معايا القرآن فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله أقف هنا كده واحد عنده عذر قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي معمعه خندق بقى والأحزاب وعنده فعلا عذر قهري مثلا ابنه عيان ضروري لازم يمشي مثلا يعني ترى يا رسول الله معلش أنا أستأذنك أروح البيت ساعة بس وهاجي عندي ابني عيان فربنا قال له ايه ائذن لما شئت منهم وايه بعد ما تقول له روح قل له اذهب غفر الله لك هو الراجل ده عمل ذنب سؤال الراجل ده عمل ذنب ما عملش ذنب ما نستغفر له ليه قالوا لأنه ما حرم الرزق إلا بذنب أصابه قبل احفظ دي تاني ما حرم الرزق رزق ايه انه يكون مع النبي انه يكمل معاه انه ربنا يديله شرف انه يكون في الطاعة دي عارف يعني ايه ان ربنا يقدر عليك عذر يجعلك تتخلف عن ركب المجاهدين المنفقين الذين يبذلون وتقعد في بيتك زي النسوان حتى لو عندك عذر ده علة سابقة عوقبت بها الآن فتخلفت عن ركب الإيمان ربنا قال له إيه فأذن وإيه واستغفر ما بقى الجماعة اللي أصلا ما استأذنوش نعوذ بالله البداية فين يا شباب بداية الطريق إيه بداية الطريق إنك تقعد جلسة اعتراف مش مع قسيس ولا مع شيخ تقعد جلسة اعتراف مع نفسك وتقول أنا ما عنديش عذر قصة برضو تبوك قصة عجيبة جدا في ثلاثة من الصحابة الأفاضل جدا أفاضل لكن حصل لهم زلة إيه الزلة الصحابة طالعين يجاهدوا ودول تخلفوا لم يعرف عنهم نفاق لم يعرف عنهم تخلف عن الإيمان قبل ذلك لكن هنا وقعوا اقعد اقعد اقعد طيب بيقول ايه سيدنا كعب بن مالك بيقول ايه لما نعصم بقى رجع من تبوك يقول انتبهوا معي قل فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي حزني يعني هو تخلف عن الجهاد قال فطفقت أتذكر الكذب حال كتير من إخواننا حالي أنا وحال كتير من إخواننا يبدأ يشوف طب أنا تخلفت عن نصرة الدين وعن الدعوة إلى الله عز وجل وعن طلب العلم وعن البذل لدين ربنا أقول للناس إيه يبدأ بقى يشوف أتعلل بإيه طيب يقول وأقول كلام نفسه بما أخرج من سخطه غدا مشكلة العبد هو عايز يطلع من سخط مين الناس كده ربنا قال فيهم إيه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم ليه لتعرضوا عنه يحلفون بالله لكم ليه لترضوا عنه نفسه ترضى عنه طيب يقول وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن لي إنه قد أضل قادما شوف بقى توفيق ربنا زاح عني الباطل ربنا زاح عنه الكذب وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه قلت لا خلاص أنا أكون صادق معه مش هقول لك كنت معذور لا أنا فعلا مقصر قال نعصم جه بقى وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس الناس جاءه المخلفون جعلوا يعتذرون ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجل قبل منهم علانيتهم وكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت فلما سلمت السلام عليكم يا رسول الله تبسم تبسم المغضب يعني بسمة كده إيه واحد غضبان ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ما الذي خلفك عن حفظ القرآن ما الذي خلفك عن صلاة الجماعة ما الذي خلفك عن طلب العلم ما الذي خلفك عن الدعوة إلى الله عز وجل ما الذي خل... ما الذي خلفك عن لبس الحجاب إلى الآن أبوك ما أنت مليون مرة ما سمعتش كلامه يعني اشمعنى بدي مصر قوي تكوني بره بيه يعني يعني ده مش بر ولا حاجة الأعذار ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك أنا عارف إنك يا كعب اشتريت جمل وجمل حلو كمان عندكش عذر قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أوتيت جدلا الإخوة بقى اللي بيقفوا يتكلموا عارف إيه ليس في النوم تفريط يا عم الشيخ ولقد أوتيت جدلا ولكني والله لقد علمت شوف بقى لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني انت ممكن فعلا تقول للناس كلام كله يرضى عنك ويقبل عذرك ليوشكن الله أن يسخطك علي الذي بيده السخط والرضا من الله عز وجل ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله هنا بقى اهو الاعتراف اهو والله ما كان لي من عذر وأنا أقول والله ليس لي عذر وأنتم ليس لكم عذر ملاش عذر إحنا الواحد مننا بيصرف على عياله في الكماليات ما الله به عليم تقول له الدين يقول لك منين يا عم الشيخ صح ولا مش صح صح ولا مش صح بتقعد كام ساعة على فيسبوك أقل واحد من اللي قاعدين دول أكثر من عشان ما نزعلش نص اللي قاعدين بيقعدوا في اليوم على الأقل ساعة صح ولا مش صح؟ ده أقل شيء ساعة الساعة دي تيجي تقول له تعالى اتعلم العلم في الساعة دي احفظ القرآن اعمل حلقة أنا عايز أفهم عذر أي أخ من اللي قاعدين دلوقتي إنه يعمل حلقة قرآن في مسجد جنب بيته يحفظ عيال المسلمين جزء عامة بتفسيرهم إيه العذر في دي؟ إيه الصعوبة في دي؟ إيه الصعوبة في دي؟ مفيش صعوبة أبدا بس سيادتك مشغول الجامعة الفلوس العيال الشغل هو هو نفس الأخ يوم أو يوم لا طلع على الملعب الخماسي ولا السداسي بيلعب مع الناس من الساعة 9 للساعة 11 يقول لك بتريض خلى بعض تريض ايه تريض ايه خليك صادق مع نفسك والله مالي من عذر اهو انا مش عندي عذر والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك فقال صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيك هو ده بقى البداية اصدق مع نفسك انك تحط ايدك على اصل المشكلة تقومش الفجر ليه انت اللي مفرط عم الحاج ابو 70 سنة بيقوم في عز التلج كل يوم الساعة 3 ونص يصلي ساعة ونص قيام ليل ويصلي فجر جماعة صح ولا مش صح عايش ولا مات عايش بلاش عم الحاج فلان ابن فلان اللي شغال في العاشر بيصحى كل يوم الساعة 6 للساعة 8 بالليل متبهدل في الطريق عشان ايه عشان الدنيا وسيادتك فين ولا انت هنا عند الدين ناتي بالاعذار عند الدنيا مفيش عذر كل شيء يخرج لا قدر الله ابنك بكره عيد تعمل ايه بتطلع فلوس من تحت الارض وتتصرف لكن عند الدين ما حدش ما حدش في دين ربنا سبحانه وتعالى المشروع الفارسي الصفوي الايراني المجوسي طلع ليه عشان طلع ليه عشان قوي ليه ليه يا شباب لان الروافض تلزمهم أئمتهم بأداء الخمس لتشييع العالم تشيع الآن في نيجيريا السود النهاردة بيلبسوا العمائم اللي عليها يا حسين سيأتون إلينا إلى هنا ويبقرون بطون نسائنا ويغتصبونهم أمام أعيننا وإحنا لسه مشغولين بالإيه بالجدل بالقيل والقال فيس كله عمال يهري كله عمال يهري هو اسرائيل بتحرق بتتحرق عشان الاذان ولا لا وهو فين بقى هو عمل ايه هو تعرفوا عن الصهيونيه يا شباب لو قلت لك تعرف ايه عن بيت المقدس في 100 سنه 100 سنه فاتت حصل ايه في بيت المقدس تعرف تعرفش ما تعرفش للاسف تم تجريف الامه ولسه الى الان برضه بنتكلم وبنجادل تقول له طب نبدا بقى يا عم الشيخ نبدا بقى النهارده اهو ملناش عذر ابدا اعمل لي خطه اول حاجه انا ما عنديش عذر اقدر انفع الامه دي بايه انفع دين ربنا بايه واعمل لنفسي جدول واتخلى عن قليل من متع الحياه الدنيويه طلع نفسك من عبوديه الدنيا دي وشهواتها الدنيا سجن الايه ها المؤمن و وجنه الكافر والاخره خير وايه وابقى الجنه يا شباب ملهاش عدل لموضع شبر أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها ده اللي يثبتك ده اللي يقوي عزمك إن كل مليم بتطلعه للعزل لا يضيع طيب أنت حتى لو مت هذا بيد من؟ بيد الله عز وجل اللي بيخوفوك دول ربنا عز وجل إيه بقى؟ اسمع شوف بقى الآية اللي تعالج قلبك فعلا ربنا لما قال سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ربنا قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل العلاج هو بقى فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا حد يملك لك نفع حد يملك لك ضر عمر ما كان السيف بيقدم عمر أو بيأخره عمر ما كان السيف بيقدم عمر أو بيأخره عمر ما كان العمل لدين ربنا سبحانه وتعالى بيقدم بلاء أو بيأخره كتب عليك بلاء هتبتليه هتبتلى بيه حتى لو انت قاعد في بيتك قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى إلى مضاجعهم قوي قلبك بربك استعن بالله ولا تعجز كان من دعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل حط قدامك النقطة دي وسيبك من لسة الأعذار الوهمية اللي انت حاطها قدامك ألقها عن كاهلك واصدق مع ربك حط لك جدول وشوف تقدر تفيد الأمة الإسلامية بإيه تفيد المسلمين دول بإيه واستعن بالله ولا تعجز أسأل تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته